قوتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحقيقة النهاردة أنا عايز أتكلم على موضوع آه، لمسته في الفترة الأخيرة بشكل كبير قوي ومتكرر والحقيقة كان التساؤل حواليه آه، في جدل ما بين العلاج وما بين درجات الشفاء والتحسن وما بين عدم حدوث شفاء أو عدم حدوث أي تحسن للمريض ده الموضوع ده هو إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي آه، الإصابات دي كلها مبنية على حاجتين هل الإصابة في الفقرات نفسها والغضروف بس ولا الإصابة ممتدة وواخدة الحبل الشوكي وهنا الفرق في التحسن وفي تشخيص المريض هو ده اللي بنتكلم عليه ده يتحسن وده ما يتحسنش ده التحسن بتاعه بسيط ده التحسن بتاعه أكتر شوية آه، الحقيقة هنتكلم أول على موضوع ال- الفقرات والإصابة بتاعتها لما فقرة بتتكسر والكسر بتاعها بيبقى درجة بسيطة وفي مكانه ممكن المريض ده لو الكسر ده في فقرات الرقبة ممكن يلبس رقبة وياخد علاج وندي بعض ال- الأدوية زي اللي فيها كالسيوم والمريض ده بيتحسن ويبقى كويس قوي بشرط الكسر ده ما يبقاش واخد كل الفقرة ولا ضاغطها أكتر من 50% من آه، الارتفاع بتاعها ولا جزء من الكسر ده داخل ناحية الحبل الشوكي في الحالة دي لما المريض بيلبس رقبة من شهر إلى ثلاث شهور حسب ما بنتابعه بالأشعة العادية وإن حصل التئام ولا لأ بيتحسن وكويس جدا ويرجع طبيعي وكأن شيئا لم يكن. الكسور الأخرى اللي بقى فيها بقى أجزاء جزء من الفقرة اتكسر ودخل جوه القناة الشوكية وعامل لي ضغط على الحبل الشوكي أو على الأعصاب أو عامل تهتك في الحبل الشوكي. لا دي موضوع تاني خالص ولازم ده يبقى ليه تدخل جراحي وبشكل معين وحسب كل حالة. ليه بنقول كده؟ لأن في بعض الناس بتصاب ب آه، حادثة ولا حاجة وما يحصلش أي كسر في الفقرات بينما بيحصل كدمة في الحبل الشوكي أو يحصل بس شرخ بسيط في الفقرات مع الكدمة دي والمريض بيجيله تقريبا شلل كامل في رجل الاتنين في الحالات دي لو أخد علاج مبكر إن شاء الله بيتحسن ويبقى كويس بدرجات برضه درجات متفاوتة لكن عادة بتحسن من 50 إلى 70% في حاجات تانية ما بيحصلش فيها كسور في الفقرات وبيحصل آه، حاجة اسمها ويبلاش اللي هو كدمة ما بتظهرش في الأشعاعات في الحبل الشوكي والمريض يبقى عنده شلل في رجلين اتنين أو في إيديه وفي رجليه ودرجات التحسن بتاعته بسيطة جدا رغم إن الأشعاعات مبينها كويسة. يبقى حصل آه، اضطراب في وظائف الخلايا العصبيه في الحبل الشوكي في المنطقه دي بدرجه كبيره جدا والدم بيبقى آه، التدفق بتاعه للخلايا العصبيه بشكل غير منتظم والتحسن بقى خفيف جدا رغم ان احنا بندي كل العلاجات اللي تساعد على التحسن ده ودي نسب ما هياش كتير قوي اللي بتحصل معاها كده طيب آه، لو حصل كسر بقى في اكتر من فقره فقره الرقبه وكسر فقره او اتنين او ثلاثه والمريض ده ما عندوش اي ضغط على الحبل الشوكي ولا اي تهتك فيه واعصابه كويسه وبيحرك ايديه ورجليه كويس ان كان في الرقبه او بيحرك رجليه كويسه قوي لو كان في الظهر والكلام ده التدخل الجراحي في الحاله دي بيبقى لتثبيت الفقرات في وضع صحيح لا يؤثر على الحبل الشوكي يعني هدفنا في آه، كسر العمود الفقري ليس تثبيت الفقرات لوحدها انما الهدف الحفاظ على الجهاز العصبي اللي بيؤدي بعد كده للحركه لما يبقى في الرقبه ياثر على ايدين والرجلين لما يبقى في الظهر ياثر على الرجلين آه لان في بعض الناس متخيله ان الهدف ان أنا بصلح الفقر لا انا بحافظ على الجهاز العصبي الاول ثم تصليح الفقرات طيب آه لو ال- الكسور دي كلها جايه بشكل غير منتظم يعني فقره واخده بشكل كبير فقره واخده بشكل اصغر والتانيه واخده بشكل منحرف شويه الحقيقه ده آه، كل حاله بنقيم المريض ده كل فقره لوحدها يعني ايه يعني لو عندي فقره فوق مثلا الفقره الثالثه والفقره الخامسه الاثنين مكسورين بدرجه كبيره الاثنين محتاجين اثبتهم مضطر اثبت فيهم وتحتيهم واخد مسافه كبيره جدا من تثبيت الفقرات في اجراء الجراحه طيب لو عندي كسر ممتد واخد اربع فقرات وكلهم حاجات بسيطه لا مش محتاج اعمل لهم حاجه غير اني احافظ على المريض ده في وضع ثبات لحد العظم بتاع الفقرات نفسه ما يلتئم المشكله بتبقى مصاحبه احيانا ان يحصل غضروف مع الكسور دي في الحاله دي مضطر لو الغضروف ده كبير وضغط على الحبل الشوكي برده مضطر ان اعمل تدخل جراحي اشيل الغضروف واثبت الفقرات في نفس الوقت لان ما ينفعش اشيل غضروف وفي كسور وما ثبتش طيب آه لما بيحصل آه التهابات بقى في الفقرات والالتهابات دي في منها بيحصل يسموه spontaneous بيحصل لوحده كده وفي آه التهابات بتبقى عن طريق حاجه خارجيه الالتهابات المشكله فيها ان لما بيحصل التهابات spontaneous بتيجي لوحدها من الدم كده والمريض فجاه بيكون التهابات في الفقرات آه عاده الشخص ده مناعته بتبقى ضعيفه آه الا فيما ندر يعني المريض ده ما عندوش آه المناعه بتاعته كويسه وبيحصل كده لكن معظمهم مناعتهم بتبقى ضعيفه بمعنى ايه لو عندي مريض سكر سكر مش مظبوط لو عندي مريض حاجه مزمنه مع حاجه في السي او بي دي ولا حاجه في الصدر حاجه في الكلى حاجه في الكبد والمريض ده ما بينظمش علاجه للمرض ده وما بيتابعوش فدايما بيحصل ايه المناعه عنده بعد فتره بتضعف لما تضعف المناعه يبدا جسمه يكون التهابات في اي حته من اي ميكروب ولو ميكروب ضعيف كمان واشهر الحكايه دي هو ال TB اللي هو الدرن الناس اللي بيجي لها مشكله في الصدر ولا حاجه وياخد علاج بشكل غير منتظم وبعد فتره يحصل له خراج في العمود الفقري يقولوا ده درن في الفقرات في الحالات دي لو في حالات مبكره شويه بياخد علاج ويبقى كويس لو في حالات متاخره بنضطر نعمل جراحه ونثبت في حالات كتير. طيب اصابات العمود الفقري مش هي الحوادث بس الاصابات احيانا بتبقى حركه خفيفه جدا لكن الشخص ده عنده مشكله ثانيه عنده تجمع دموي مثلا جوه الفقره نفسها وما هوش عارف ان في تجمع دموي وبتتكسر الفقره دي ممكن تعمل له لا قدر الله شلل والكلام ده بنلاحظه عند بعض الناس اللي عندهم يعني لا مبالاه شويه لما نقول مثلا ما ينفعش الشخص يوطي يشيل حاجه بوضع خاطئ اتفضل حضرتك بعد اتصال اتفضل حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
الو السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
آه، لو سمحت يا دكتور انا عندي آه، ابني عنده ست شهور آه، هو الحمد لله يعني انا حاسه ان هو كل نموه طبيعي مفيش فيه مشكله بس هو كان فيه ميول في رقبته على ناحيه معينه وعملت له جلسات علاج طبيعي وبعدين كانت رقبته اتظبطت يعني هم قالوا ان هي عضله شاده في sternomastoid tumor تمام وبعد كده لما اتظبطت تاني رجعت بعد كده ظهرت فكشفت مخه واعصابه وعملت CT فال CT مكتوب فيها ان في prominent cortical sulci و extra-axial CSF space for follow up تمام فانا بس كنت عايزه اعرف ده معناه ايه و... ويعني في مشكله هتاثر عليه بعد كده او في ده معناه ان في عضلات ضعيفه على ناحيه ولا ايه؟
طيب هو حضرتك بس في فرق بين حاجتين اما يحصل شد عضل في ناحيه من عضلات الرقبه دكتور انا مش سامع حضرتك من التليفون فممكن التلفزيون طيب حضرتك اتفضلي أه الحقيقه يمكن هي الاخت تسال على حاجتين يمكن احيانا يبقوا مرتبطين ببعض واحيانا منفصلين عن بعض بمعنى ايه الوصف اللي بتوصفه ال prominent sulci و gyri و extra-axial CSF اللي هو وجود سائل في منحنيات القشره المخيه وما بين المخ والغشاء المحيط بيه والحاجه الثانيه شد العضل بتاع الرقبه اللي هو لما يحصل الرقبه تيجي على جنب كده الحكايه دي بتحصل مع الاطفال اللي عندهم ضمور زياده والضمور ده انا بحدده بفحص المريض وليس بشكل الاشعه لان احيان كتير جدا بنشوف اطفال عندهم نسب ضمور واضح جدا في الاشعه بتاعت المخ والمريض لا يعاني من شيء على الاطلاق ومراحل نموه كويسه ومتابعته كويسه وذكائه كويس وانتباهه كويس ولا حاجه كل اللي بتابع المريض ده فيه ان اديله بس فيتامينز لفترات طويله واتابعه زيه زي الاطفال لكن لو عنده تأخر في مراحل النمو بتاعته مع وجود علامات ضمور في المخ اللي هي دي واحدة منها في الحالة دي العلاج بيختلف لما بيحصل بقى ان في جنب من الجسم سواء كان في الرقبة او في الايد او في الرجل حصل فيه شد عضل جامد او الوظيفة بتاعته متأخرة على الجنب التاني دي حاجة تانية بتابعها بقى بالعلاج الطبيعي وبعض الأدوية المناسبة سواء كان ده مصحوب بالضمور ده أو التغير في خلايا المخ والتأخر أو غير مصحوب فبيبقى مجرد شد عضل في فقرات الرقبة أو في العضلات بتاع الرقبة يعني والشد عضل ده مجرد الطفل ده بياخد له بعض العلاجات وبيعمل علاج طبيعي وبيتنبه عليه مرة واتنين بالمتابعة إن هو ما يميلش للجنب اللي بيحصل فيه شد وحتى لو بيقعد يذاكر ما بيخلوش يميل على الجنب ده بيتحسن بقى كويس مع الاتصال ام علي حضرتك اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
سؤال يا دكتور لو سمحت اتفضلي حضرتك آه، انا انا عندي تعب في- في دماغي نفسيا ب- بالرقبه كده يعني احيانا ببقى قاعده بحس ان انا رقبتي دي مش قادره ان انا ايه آه، اصلبها لا كده ولا كده بحس لما اكون فيها تنميل
ده في الرقبه من ورا ولا في الجنب لا من ورا
جنب الراس كده ولا تحت لا في الرقبه في الرقبه كده من ورا هو الرقبه اللي حضرتك في حته جزء عالي وجزء تحت في انهي مكان بالنسبه لا لك في اكتر في- في الجزء العالي اللي هو من ناحيه الراس من فوق تمام و- وراسي نفسها بحس فيها بتاع لما اكون فيها آه، مش عارفه حاجه كده فيها لما اكون دم- مش عارفه ايه اللي فيها بالظبط
يعني احيانا تحس مثلا بتنميل فروه الراس او احساس بالبرد فيها في في في الد- ايه في الجمهور من جوه من فالجمجمه نفسي من جوه حاسه ان فيها اللي هو احساس انها بارده او الدم مش واصل لها اه واحيانا وهنا يحصل فيها أحياناً- تنميل لو سمحت بس إيه، واحيانا يعني ايه على فترات متباعده يعني مس- ممكن كل اسبوع كل 10 ايام إيه، ببقى قاعده كده ورا احس ان انا الدنيا سودة قدامي وتايهه ما مش شايفه ح- ثواني بس وبتروح
عندك سكر ولا ضغط ولا حاجه
إيه، انا عندي الضغط بيوطى بس السكر بقالي سنه ما شفتوش
طب في اي دواء انت ماشي عليه بشكل منتظم
لا والله القولونه لسه باخد علاجه بقالي اسبوع بس
طيب بص يا ام علي هو لو في مشكله في الضغط المنخفض وحضرتك ما بتاخدوش علاج لما يجي الواحد يقف او يحرك راسه من وضع الوضع يعني كان نايم ويقعد او آه، قاعد ويجي يقف بيحصل ان الضغط كمان يوطى زياده يعمل موضوع الزغلله في العين ويحصل سواد كمان قدام العين كده واحد مبيبقاش شايف فجاه ويتحسن آه، الحقيقه الحكايه دي محتاجه حاجتين إن انا بعمل بعض التحاليل لان احيانا يبقى معاها انيميا و آه، لو في دهون عاليه ولا حاجه وقصور في الدوره الدمويه بتعمل الكلام ده الحاجه الثانيه ان انا محتاج اخد ادويه لرفع ضغط الدم لنسبه معقوله علشان يبقى تدفق الدم للمخ واماكن الاتزان والاجهزه آه، ال- في العصب البصري تبقى كويسه لو فضل ضغط الدم ده واطي هيحصل نفس الكلام موجود استكمالا لموضوع اصابات الفقرات اللي احنا قلنا عليها وان الاصابات مش مجرد مجرد حوادث وكسور وخلاص لان احيان كتير جدا بنقول بقى فيه مثلا مشكله موجوده والشخص ده مش واخد باله منها وبيحصل مع خبطه بسيطه يحصل فيها مشكله تانية تبان لما تحصل مشكله معنا اتصال اتفضل
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل حضرتك الحمد لله تمام
خير يا فضل بس حضرتك بس انا بشتكي من فقرات رقبتي بتوجعني جدا من فتره من مثلا حوالي شهر آه، خمسة اللي فات فكشفت مخ واعصاب فالدكتور اداني علاجات قال طلب مني اشعه الاول فلقى عندي تشبث شديد في الفقرات بتاعت رقبتي مم.
فاداني آه، علاجات امشي عليها ومنها يعني ارتخاء- حاجات ل- يعني ترخي الاعصاب اللي هي مرت ريلاكس وحاجات زي كده مم. تمام ومراهم ف... وبقيت كويسه ومفيش اي مشاكل آه، دلوقتي بقى الايام ديت راجع نفس التعب بس اشد بقى بدل ما هي رقبتي بس يعني رقبتي ونازل على سلسله ظهري كمان يعني لما بحرك ايديا الاثنين مش قادره ارفع ايديا الاثنين لفوق الم بقى فظيع جدا في رقبتي وفي سلسله ظهري طيب في الم في الاكتاف والدراعات
قال- الالم مش يعني مش الم لما بحرك دراعاتي الالم ده بيسمع في ظهري مم. طيب لما ترفع دراعك لفوق تجيب حاجه عاليه او حاجه في مشكله اه بيوجعني من عند الرقبه لا لا دراعك لا دراعي ما فيهوش حاجه
عملت اشعه عاديه بس على رقبتي اه مم. المشي معاك اخباره ايه
إلا- يعني انا كنت بشتغل وقعدت وكنت بمشي كويس جدا مفيش اي مشكله لا قصدي حضرتك دلوقتي ان لما قعدت بقالي سنه من الشغل آه، لما باجي امشي دلوقتي بحس ان ظهري هو اللي بيوجعني وانا ماشيه لا بيحصل شد عضل احيانا لما تمشي لا لا طيب حاضر اتفضل معنا اتصال استاذ ناصر اتفضل الو ايوه اتفضل يا استاذ ناصر لو سمحت يا دكتور انا انا عامل حادثه بقالي ثلاث سنين وعندي تكن في النخاع الشوكي
حادثه من ثلاث سنين على صوتك شويه يا استاذ ناصر
بقالي ثلاث سنين عامل حادثه يا دكتور تمام
وعندي تكن في النخاع الشوكي وبقالي ثلاث سنين لغايه دلوقتي ده في انهي منطقه في الرقبه ولا في الظهر
اه في الرقبه ولا في الظهر لا في الظهر في الفتره عند الفتره الرابعه والخامسه تمام
وبقالي ثلاث سنين يا دكتور على كده هل لا حل عندك دول آه، لا هل رجليك اخبارها لا ايه حل عندك يا دكتور
في اي حركه في رجليك ولا مفيش لا في شيء والله يا دكتور ولا بالبول ولا بالبراء مم. طيب يا استاذ ناصر حاضر هرد على حضرتك حاضر آه، الاستاذ ناصر الحقيقه خدنا نقطه تانية خالص وهي تاثر الجسم بالاصابات اللي هو بيحصل شلل كامل في النصف السفلي لما يحصل اصابه في الظهر وعدم التحكم في البراز واحنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا مع موضوع الخلايا الجذعيه ان احنا بدانا نزرع خلايا جذعيه في مكان الاصابه في الظهر وبعض الحالات حصل فيها تحسن لكن التحسن لا يتجاوز 20 الى 30% مش لكل الحالات لبعض الحالات فقط والتحسن ده بلغة امل صحيح لكن آه، ما اقدرش آه، اقول لكل الناس انها تتحسن 20 او 30% يعني لو حقنت مثلا مره او مرتين او ثلاثه وتحصل تحسن 20% لما احقن تاني وتالت اوصل 100% ما بيحصلش كده اللي بيحصل ان بعض الحالات يحصل فيها تحسن مثلا في الحركه احيانا او الاحساس او الاثنين مع بعض او التحكم في البول بس او البراز بس او حاجات مع بعضيها جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده والتحسن ده متفاوت ما هو ثابت غير ان تكلفه زرع الخلايا الجذعيه في الحكايه دي غاليه شويه ولسه الكلام ده ما دخلش نفع الدواء فالحقيقه انا بنصح الاستاذ ناصر انه يستمر في العلاج الطبيعي حتى لو نسبة التحسن ما هوش شايف لها أي حاجة خالص لأنه بيحافظ له على العضلات والمفاصل بشكل كويس حتى لو بيلبس آه، عكاز أو في رجليه أو جهاز في رجليه يقدر يمشي بيه مع عكازين يتحرك بيهم الكلام ده مهم علشان لما بيحصل نسب ضمور عالية في عضلات الرجل وبدأ يحصل التئام في الحبل الشوكي بيجي الرجل تشتغل ما تعرفش لأن مفيش عضلات تتحركها الحاجة التانية المفاصل لما بيحصل فيها تيبس جامد حتى لو رجل اشتغلت بعد فترة من الزمن ما بيعرفش يتني رجليه سواء كان بقى الركبة أو الفخذ أو آه، مشط القدم. فنصيحتي ليه هو العلاج الطبيعي والتمارين والمتابعة لحد ما يحصل نسب تحسن ولو بسيطة. وفي بعض الأدوية أحيانا بتجيب نتائج فيها تحسن شوية. آه، معنا اتصال اتفضل.
السلام عليكم دكتور وعليكم السلام وبركاته.
الله يحفظك دكتور انا آه، من العراق سويت عمليه قبل اربع سنوات لا، على ستة شهور بعد إذنك.
انزلاق غضروفي على صوتك شوية.
حلو اتفضل حضرتك
آه، دكتور انا مسوي عمليه جراحيه قبل اربع سنوات انا عمري 33 سنه تمام
إيه، سويت عمليه جراحيه قبل اربع سنوات عندي انزلاق غضروفي الفقره الرابعه والخامسه آه، هسه حاليا يعني بعد هذه الفتره حاليا عندي الم قوي جدا اسفل الظهر مم.
سويت رنين قبل شهر آه، يعني يقول عندك آه، يعني منهم من يقول انه حركه يعني الغضروف متيبس وباقي الفقره يعني تقبل الفقره الاخرى لازم يصير لك عمل جراحي اخر حتى تثبت لك الفقرات لان بعد يعني يصير عمليه شرح على الحصب ومنهم من يقول يعني انه عمليه انزلاق اخر ولكن صايره من الداخل انا من اشعه الرنين اللي هسه موجوده عندي انه تظهر انه بها آه، انا صار عندي ديسكايت من العمليه يعني ولا العمل الجراحي في وقتها تمام وحاليا يعني انا مقوي جدا عندي يسر الظهر انحناء ما عندي اي انحناء اي مرونه ما عندي يعني حتى صعوبه حتى بالصلاه اصلا اللي قاعد والم قوي والم بالقدم وبالشاق و يعني ما اعرف بين يقولوا لي عندك انزلاق داخل الفقره يعني بال- بالداخل ومنهم اللي يقول بالخارج ومنهم اللي يقول اكو حضرتك عملت عملت عملية اشعه إنه- إيه.
سامعني حضرتك عملت إيه، عرفت.
اشعه اسمها رنين.
اشعه ديناميكيه على الفقرات بتشوف درجه التحرك بتاع الفقرات دي في بعضها ايه
شلون بتوصف؟
بنعمل حاجه اسمها اشعه عاديه ديناميكيه على الفقرات علشان نشوف علاقه الفقرات دي ببعضها ايه اثناء الحركه يعني ايه بعمل اشعه مره وانا واقف مستقيم كده وبعمل اشعه مره وانا مايل لقدام ومره اشعه وانا راجع لورا وبنشوف وضع الفقرات ايه وفي حاجه اسمها اشعه آه، oblique اللي هو وضع جانبي معين كده يبان فيه لو في شرخ او في كسر في جزء من الفقره وحصل منه تزحلق الفقرات في الحاله دي بضطر اثبت الفقرات دي
يعني دكتور هاي الاشعه العاديه انا احنا نوري بس رنين يعني اشعه ال- ال- طيب انا ه- هوضح لحضرتك النقطه دي شويه كده آه، بس آه، خليك معايا معانا الحاجه نعيم من المغرب
الو السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الله يخليك يا دكتور انا اعاني من هي في العضلات
اتفضلي حضرتك تحت امرك هل في دواء ما يسمى باللغه الفرنسيه لاميوباتي والطبيب هنا ينصحني بالترويض الطب- الطبي
ده بتقول حضرتك دواء ايه
انهيار في العضلات
العضلات الو ايوه انا سامع حضرتك اتفضلي
انا أع- اعاني من انهيار في العضلات
وهن في العضلات
انهيار انهيار تمام
انهيار في العضلات لي- آه، رجلي كل كل صحتي لا أقدر على العمل لا على المشي والطبيب يقول أن هذه الحالة تؤدي للشلل وأسأل هل هناك دواء أم لا لأن الطبيب هنا ينصحني بالترويض فقط
لا حضرتك هو سواء كان عند حضرتك ده myopathy او جوامبري او اي نوع من تاثر العضلات ال- مفيش حاجه اسمها احنا بنستسلم وبس الا في بعض الحالات اللي بستنفذ فيها طرق العلاج والعلاج حاليا في منه حاجه اسمها plasmapheresis اللي هو بقدر اعمل حاجه اسمها فصل البلازما بتاع الجسم واعوضها تاني علشان لو ده حاجه مناعيه وفي اضطراب في جزء من المناعه بيحسن لي ده من شهر ثلاث شهور ولو درجات بسيطه في الاول المرض بتحسن لحد ست شهور وسنه كمان والمريض ده بيحافظ على وضعه ما يتدهورش الى جانب بعض العلاجات اللي بتحسن وظائف العضلات جزئيا آه الكلام ده برضه هنتكلم عليه شويه بس آه انا عايز انبه على حاجتين ان تداخل ما بين الفقرات والاعصاب والحبل الشوكي والعضلات في حاجات مشتركه جدا بيظهر فيها حاجه عكس التانيه يعني ايه يبقى عندي المشكله في الفقرات ويبدا الالم في العصب او عندي مشكله في العضلات ويبدا الالم في الفقرات او العكس وهكذا دي اول حاجه الحاجه التانيه التشخيص لكل حاجه مهمه قوي في الاول قبل ما ابدا علاج مش مجرد ان بدي آه، علاج يريح المريض وبس آه، الاخت فاطمه كانت بتسال على الالم بالرقبه وشد العضل والخشونه والكلام ده يمكن احنا اتكلمنا عليه كتير قوي ما بين الفقرات وما بين آه، المنطقه ما بين المخ والفقرات العنقيه احيانا بيحصل فيها بعض التغيرات آه، وتظهر في سن كبير شويه ما بتعرفش الا بنعمل اشعه رنين على فقره الرقبه بيبان فيها بقى لو آه، في آه، ان جزء من المخيخ نازل شويه وضاغط او الفقرات فيها آه، غضاريف مصاحبه مع الخشونه والغضاريف دي صغيره او كبيره وحسب الحاله ندي علاج او نقول تدخل جراحي. في كل الاحوال مجرد بنعمل اشعه رنين بتوضح الصوره كويس قوي وفحص المريض تقييم حالته نقدر نقول ده محتاج علاج ده محتاج علاج طبيعي ده محتاج تمارين فترات طويله ده محتاج يحافظ ده محتاج تدخل جراحي. آه الحاجه اللي انا بتكلم المغرب على موضوع ال myopathy ده وقلنا ال myopathy في جزء منه حاليا بنعمل فيه زرع خلايا جذعيه في العضلات وبنعمل plasmapheresis وبندي بعض الادويه وحاجات للمناعه والكلام ده حصل فيه تطورات كبيره جدا وكل حاجه او كل نوع من ال myopathy لها حاجه مختصه لوحدها مش كله زي بعض اه في حاجات مشتركه لكن في كل حاجه لها حاجه خاصه بها هي معنا اتصال ام سلمى حضرتك اتفضلي ايوه السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته آه لو سمحت انا جيت وقعت آه، في الحمام ف آه، ما قدرتش اتحرك خالص مع الم شديد فوق ما تتخيل آه، خدتني الاسعاف المبره المبره عم دخلتنا اشعه وقالت لا مش عندك حاجه ده الم في اسفل الظهر الم في في- مش لا مش في اسفل الظهر من فوق بعدين ما, ما المهم كان هتحس ان ظهري كله بيوجعني فجيت رحت للدكتور براني طلب مني اشعه رنين عملت اشعه الرنين طلع عندي فقرتين العشرة والحداشر مكسورين ومنضغطين وتمزق في ال- في الاربطه تمام آه، طيب دخلني اعمل عمليه يا دكتور ولا اي حاجه قام قال لا لا لا ده احنا هنبقى نحط لك شويه اسمنت لما دورك يجي مع الالم ما اقدرش اقف يا دكتور على رجلي اجي اقف اتشنك ظهري يبقى متشنك حاسه ان هو واقف مع الم محدش يتحمله خدت ادويه كتير جدا بقالي شهرين ونص نايمه في السرير ما بتحركش رحت لدكتور تاني طلب اشعه آه، CT يعني بتهيالي بأشعة عادية بيقولوا اسمها CT 3 تمام.
على الفقرة ست D 6 و D 12 و D 3 مع ك- و- واعمل آه، هشهشة العظام كثافة هشهشة العظام تمام آه، انا لوحدي ومش عارفه أ- اخف لا مستشفى راضيه تاخدني تامين صحي يقولوا لي دورك فين ومفيش دكاتره بتعمل عمليات وعارف حضرتك المرتبات ما يعني ربنا اللي يعلم بيها ازاي هعملها بره طب مين اللي يعملها لي بره وياخد فلوس كتير طب ما أنا مش من حقي برضو تامين صحي اعملها وانا نايمه بقالي شهرين ونص يا دكتور طيب حاضر حاضر آه، الحقيقه يمكن آه، ده وضع من الاوضاع الحقيقه اللي آه، ما ينفعش كوضع انساني بالنسبه لاي مريض ان انا ااخر حالته عشان الدور لان في اولويات في اجراء العمليات بمعنى الاصابات غير تزحلق الفقرات العادي اللي هو المريض بيبقى عايش بيه اه متالم صحيح لكن الموضوع بيحصل بالتدريج وعلى فترات طويله ولما بيلبس حزام بيتحسن يبقى كويس لكن يبقى في كسور في الفقرات نتيجه مثلا آه، الحاجه كده لما زحلقت وفقره او اتنين او غيرها اتكسروا والشخص ده محتاج تدخل جراحي خاصه لما الفقرات منضغطه وخايفين يحصل ضغط على الحبل الشوكي فيعمل لا قدر الله شلل في الاطراف. آه، الحقيقه يمكن هي انا بنصحها ت- تاخد رقم الكنترول ان شاء الله نساعدها بقدر المستطاع. آه، يمكن انا عايز اغير بقى الموضوع شويه عن موضوع الفقرات ده عايزين نخش في موضوع الحبل الشوكي لان الحبل الشوكي فيه آه، انواع من الالتهابات بتحصل في الحبل الشوكي والناس متخيلاها زي اي التهاب عادي آه، مجرد ياخد علاج هيخف والحقيقه الموضوع مختلف تماما لو آه، الشخص ده عنده التهاب فيروسي في الحبل الشوكي مع الاتصال اتفضل حضرتك سمعت يا دكتور مامتي عندها 52 سنة بس قاعدة على الكرسي بعاير وكده كانت عملت عمليات فقرات في رجبتها وفي ظهرها مركبة شرايح وكده بس ما عندهاش تحكم في المية والبراز بينزل بصعوبة يا دكتور والله تعبانة خالص يعني و- والمسكنات والآلام مش عاملة لها أي حاجة طيب هو الموضوع البول والبراز ده كان من قبل العمليات ولا من بعديه ده لسه قريب يا دكتور هي عملت عاملة العمليات من سنة 2000
وبدا يظهر إيه؟
وبدا يظهر موضوع عدم التحكم ده آه، الميه بقى بالليل يا دكتور ما بتزيدش عليها تلاقيها نازله لوحدها كده ما- مش مش عارفه هي نازله ازاي الميه والبراز لازم تاخد ملينات عشان تتصيد تعمل حمام وكده ومش عارفه يا دكتور اعمل لها ايه وغلوبنا طب ليه حضرتك ما رجعتيش لل- للجراح اللي عمل لك العمليه وتتابعي معاه ما هي يا دكتور راحت يقول لها انت مش عارفه ايه عندك ايه في ال- في الضغط ضغط على الاعصاب بتاع الظهر وعامله اشعاعات و... وتحاليل و- وضغط وسكر كل ده تعبها اصلا مأثر على ظهرها بس المشكله دلوقتي اللي عندها اللي هي التحكم في الميه بتنزل بالليل يا دكتور مفيش علاج غير بالليل بقى حك... لحد جالها مركبه قسطره طب هي هي سكرها مظبوط آه، حتى حبه كده وحبه كده مش آه، ما هو لو الس- لو السكر لو حضرتك السكر عندها عالي بيعمل حاجه اسمها التهاب اعصاب طرفيه وبيخلي الشخص ده اساسا يخش حمام كتير وعدم التحكم ده ممكن يبقى من السكر بس فهي محتاجه تتفحص كويس قوي سواء كان في موضوع السكر انها تحس- تحسن مستوى السكر في الدم بالعلاج والمتابعه وانها تتفحص من دكتور جراح يقول لك السبب ده هل هو السكر او هو من تاثير الضغط على الحبل الشوكي او الاعصاب يعني مفيش لها مسكن او حاجه يا دكتور تظبط الميه عندها المشكله في الميه هي مشكله دلوقتي الميه
طيب حاضر مش رد على دكتور انا بلعب على التليفون على التلفزيون حاضر آه، الحقيقه يمكن ده نقطه مختلفه تماما زي ما بنقول في تداخل ما بين الحالات الجراحيه والحالات الطبيه اللي هي بتحتاج علاج بس لكن برضو الناس اللي عندهم سكر مهم قوي لما السكر بتاعهم يبقى مظبوط بيبقى التاثر في الاعصاب الطرفيه اقل لو السكر عالي فترات طويله ومنتظم فترات قليله بيحصل حاجه اسمها التهاب في الاعصاب الطرفيه والاعصاب الطرفيه دي احيانا بتبقى في موضوع التحكم في البول وغير القدم والرجل وغير الايد كمان لان ممكن يحصل ايه التهاب اعصاب يجي في مشط القدم واحيانا يطلع في الساق لفوق واحيانا يمتد لحد الركبه كمان ممكن يجي في الصوابع ويمتد لحد نص الايد والكلام ده كله بقى آه، عدم نظام السكر وعدم متابعته فالحقيقه يمكن ان هي محتاجه تتفحص كويس قوي علشان نقيم الموضوع كده او كده ولو لك تدخل جراحي بيتعمل ومعظم الحالات دي لما بيتعمل لها تدخل جراحي في وقت مناسب بتحسن موضوع التحكم في البول لكن آه، وجود السكر مع حاجه ضاغطه الاثنين مع بعض والاثنين ما بينتظموش يعني مش هنعمل آه، جراحه والسكر مش مظبوط يبقى نسبه التحسن قليله مع الاتصال اتفضلي حضرتك ام عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، انا اتصلت بحضرتك قبل كده يا دكتور
اه اتفضلي حضرتك طيب انا نسيت اقول لحضرتك ان انا كنت شايله من 12 سنه عامله عمليه الغده
الغده الدرقيه ومعرفش- اه و- وما خدت- وم- وفي علاج بديل انا ما باخدوش يكون مثلا هو ده اللي مأثر عليه على التعب اللي في اللي في الراس
هو لو في آه، حضرتك علاج للغده الدرقيه ده بيعوض شويه آه، موضوع الدم المنخفض ده يعني ضغط الدم اللي بيبقى واطي بتبقى آه، حاجه فيها سبب والعلاج بتاعه مهم ولازم حضرتك تتابعي مع الدكتور اللي عمل لك عمليه الغده او مع دكتور غدد الكلام ده علشان لو نقص آه، الهرمون بتاع الغده الدرقيه ده في الجسم بيخلي حاجات كتير قوي تحصل من ضمنها زياده في الوزن من ضمنها كسل زياده من ضمنها عدم التركيز من حاجات كتير قوي مع المستر حسن اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا دكتور ازي حضرتك
يا دكتور انا حصلت لي حادثه من حوالي شهرين كده فحصل عندي كس- كسر في الفقره الرابعه في القطنيه تمام
فعندي الدكتور بيقول لي عندك ضغط على الاعصاب فرجليا ما بتتحركش ما فيش احساس لا بالبول ولا بالبراز
مم.
فتره في اليوم باخدها
وبعدين
مش عامله معايا حاجه يعني لحد دلوقتي مش حاسس بحاسس يعني وعامل عمليه مركب
لا عرفت شويه يا استاذ حسن طيب آه لسه احنا كنا بنتكلم عن نفس الموضوع لما بيحصل كسر في الفقرات في اي مكان في العمود الفقري ويحصل ضغط على الاعصاب وفقدان حركه او احساس او بول وبراز لما بيبقى تدخل بالنسبه للمريض ده في مرحله مبكره التحسن فرصته تبقى احسن لما بيتاخر كل ما بيتاخر الفرصه بتاعت التحسن تبقى اقل طيب آم، نكمل موضوعنا في موضوع الالتهابات التي تصيب الحبل الشوكي و ال MS او ال DS احيانا بيعمل حاجه اسمها فقدان وظيفي للاعصاب في المنطقه اللي بيصيبها يعني ايه لو حصل ال MS ده في آه، الفقرات او في الحبل الشوكي عند الفقرات العنقيه او الفقرات الصدريه لو حصل فقرات العنقية في المنطقة دي بيؤدي إلى فقدان حركة في الإيدين والرجلين وعدم تحكم في البلبراز وأحيانا فقدان إحساس كمان لو ادينا علاج مبكر معظم الحالات بتستجيب وبدرجات متفاوته يعني ممكن نرجع الشخص ده طبيعي تماما وكأن شيئا لم يكن وممكن يرجع جزء من الوظائف ممكن ما يرجعش حاجة خالص وده التهاب مختلف تماما لأن في نظريات في حدوثه ما بين إن هو جزء من المناعة وما بين إن هو جزء من التهاب فيروسي ولما بندي الأدوية الحقيقة بقى فيها كورتيزون بكميات كبيرة قوي والشخص ده لو ما استجابش في أول العلاج ما بياخده وزنه بيزيد نتيجة الكورتيزون اللي بياخده وبيحصل له ألم في العظم وفي العضلات والكلام ده كآثار جانبية للعلاج بالكورتيزون والتحسن بتاعه بيبقى بعد كده ضعيف جدا وأحيانا ممكن ما يحصلش تحسن كمان. على اتصال أستاذ محمد اتفضل
السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك بس كان في استفسار بعد اذن حضرتك هو دلوقتي ممارسه ال- ال- الجيم الجيم ده ليه اي اثار جانبيه على الاعصاب بس مع السن قدام كده يعني
عندك كام سنة يا أستاذ محمد؟
انا 28 سنه
طيب يا استاذ محمد حاضر آه، استاذ محمد الحقيقه بيسال على نقطه الحقيقه احنا بننصح بيها كل الناس نعملوها ان هم يمارسوا رياضه سواء كان بقى في جيم او يقدر يمارس رياضه في البيت والحقيقه دي من الحاجات المهمله عند معظم الناس ان الواحد ما يبداش يمارس رياضه او يمارس تمارين الا لما يبدا يشتكي بحاجه بدا يشتكي بظهره ويعمل تمرين لظهره بدا يشتكي برقبته ويعمل تمرين لرقبته بدا يشتكي بآلام في ال- المفاصل يبدا يعمل لها تمارين او يحافظ عليها لا الحقيقه احنا بننصح الناس كلها بلا استثناء بنص من نص ساعه لساعه رياضه كل يوم بتخليه يؤدي اي وظيفه هو بيشتغلها بدون الم بدون آه، خوف على الفقرات والتمارين دي لما يعملها بشكل منتظم من آه، سن صغير كل ما يتقدم في السن تبقى عضلاته وظائفها احسن آه، تاثر الفقرات نتيجه الشغل او الاوضاع المعينه في العمل زي اللي مثلا بيقعد على المكتب زي اللي بيسوق زي اي حاجه بيبقى التاثر بتاع الفقرات اقل بكتير جدا من الناس اللي ما بتمارسش رياضه اضف آه، الى هذا بقى ان الدوره الدمويه عنده سواء كان في المخ سواء كان في آه، العضلات بشكل كويس جدا بتشتغل بيقلل الاصابه بمليون حاجه بتحصل ما بين الاوعيه الدمويه ما بين العضلات وبين الفقرات فالحقيقه انا بنصحه انه يل- يمارس جيم بشكل منتظم الى ما شاء الله وكل ما هزود يبقى احسن معنا اتصال استاذ محمد من السعوديه اتفضل
لو سمحت يا دكتور انا بس عندي الم في المفصل بتاع بتاع الركبه
الم في مفصل الركبه بقاله قد ايه
يعني من بدري انا لي حوالي بتاع خمس سنين كده بس انا عملت اشاعات ولا بتاع انا بقول يمكن الم كده من الشغل وكده
حضرتك بتشتغل ايه
انا بشتغل واخد بالك بشتغل عامل في عماله كده
طب اتلوى منك ولا وقعت عليه ولا حاجه
يا فندم
ركبتك اتلوت منك التاني تحتيك وانت لا ما ماشي اتلوثش ولا حاجه ولا وقعت عليها
ولا وقعت عليه
لوحدها كده الالم
اه الم كده سمع انا بقول يمكن من الحركه وكده بس مش عارف آه، بالظبط طيب بتورم ولا حاجه
لا مفيش ورمان
ايوه يا استاذ محمد انا نصيحه لحضرتك انك تتوجه لاي حد من الزملاء آه، اخصائي او استشاري عظام يشوف ركبتك لان احيان كتير قوي بيحصل حاجه اسمها تمزق في الاربطه آه، ومع الشغل الواحد ما يحسش بيه يبدا يحس بالحكايه دي لما يبدا يستريح لو رحت أيوة، حد أيوة.
من اه لو رحت حد من آه، اخصائي او استشاري عظام هيقول لحضرتك تعمل ايه سواء كان بقى اشعه آه، عاديه او اشعه رنين ويفحص حضرتك كويس آه، الكلام زي ما بنقول على موضوع التهاب الحبل الشوكي سواء كان التهاب فيروسي او غير فيروسي. ال- اشهر الحاجات الفيروسيه اللي قلنا عليها اللي هو ال MS ده واشهر الحاجات اللي هي غير فيروسيه اللي هو ال TB. ده نوع من البكتيريا برضه بيصيب الفقرات واحيانا كتير برضه بيصيب الحبل الشوكي نفسه. كنوع من امتداد الالتهاب من الفقرات للحبل الشوكي والمكان المحيط معاه. ولو حصل الحكايه دي دي مشكله كبيره جدا لان احيانا بينتشر يروح المخ معنا اتصال ميادة من العراق اتفضل حضرتك
الو السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته
آه، ازيك يا دكتور ازي حضرتك
الحمد لله بخير آه، دكتور يعني آه، عندي الم آه، براسي
بقاله قد ايه
والله يا دكتور بقى يعني صار لي تقريبا س- ست شهور اكثر
اكتر وقت بيجي فيه الالم امتى لما تصحي من النوم ولا على اخر النهار
لا مرات آه، امرار من آه، اصحى من النوم ومرات آه، لا هيك اثناء النهار طيب الم الراس ده مصحوب بالم في الرقبه والاكتاف والدراعات
آه، لا ما عندي الم بقيه يعني الجسم بس في الراس تمام وعندي نسيان دكتور يعني نسيان ب- بكثره
طيب في زغلله في العين او ترجيع
دكتور
في زغلله في العين بتشوف الع- الصوره مش إيه، واضحه نعم نعم
طيب في بيحصل قيء مع الصداع ده لما بيجي او الالم ده لما بيجي
نعم يا دكتور في ترجيع او قيء بيحصل مع موضوع الم الراس ده
لا لا
حضرتك بتاخد علاج سكر او ضغط او قلب او حاجه
اي نعم مم. والضغط عندك منتظم
اي نعم نعم
طيب حاضر حاضر يا حاج مياد معانا ام مازن اتفضل حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته من فضلك يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه اتفضلي.
انا في الم بيجي لي في رقبتي آه، مش في رقبتي في الفقره الاولانيه اللي تحت رقبتي على طول بيوجعني جدا وخاصه انا ب... انا يعني عندي مكنه وبشتغل عليها آه، تمام.
يعني بص- بجد بتبقى ال- الفقره ديت آه، بحس انها زي جمره النار وما عد- ما اعرفش أع- يعني ارتاح الا لو وطيت لتحت يعني مش ارفع راسي فوق لا لو وطيت لتحت احس ان هي ارتحت شويه بس انا الح- الموضوع ده ما بيجيليش اكتر لما بقعد فتره طويله على المكنه شويه وده لما شغل- تقعد قد ايه يعني ممكن اقعد 3 4 ساعات مم.
وهو ده شغلي اصلا يعني تمام وفي مشكله في ايديكي او في كتافك لا كتافي لا هو الفقره دي بس الاولانيه خالص من من عمود آه، الفقري مم. بص يا ام مازن هو الناس اللي وضعها بتقعد على مكتب كتير او بتخيط فترات طويله آه.
محتاجين فترات مناسبه من التمارين لعضلات الرقبه عشان تتحمل المجهود ده
ايه حضرتك محتاجه تاخدي بسط عضلات تعملي علاج طبيعي على رقبتك ودكتور العلاج الطبيعي بيعلمك بعض التمارين تعملها في البيت كل يوم على الاقل مده ساعه علشان تقدر تستمر في نفس العمل من غير ما يبقى فيه الام او مجهود على فقره الرقبه آه، الحقيقه آه، الحاجه ميادة كانت بتتكلم من العراق على موضوع آه، الصداع او الم بالراس وضعف الذاكره شويه واحيانا يبقى في زغلله في العين لما يبقى الكلام ده معاه سكر او ضغط لازم نتجنب ان يكون السكر والضغط مش مظبوط ثم آه، بنقول ان لو عندنا سكر ده مش مظبوط بيحصل نوع من ارتفاع الدهون في الدم شويه يؤدي الى ضعف الدوره الدمويه في المخ وده بيحتاج علاج لنخفض الدهون وعلاج احسن الدوره الدمويه وفي كلا الاحوال محتاج الشخص ده يمشي كل يوم على الاقل ساعه على الاقل ساعه ماشي مع بعض التمارين لو يقدر والتمارين دي متفاوته مش لازم اعملها كل يوم ساعه من اول يوم ابدا خمس دقائق 10 دقائق ربع ساعه وبعد كده اوصل لحد ساعه في اليوم آه، زي ما مازن كانت بتتكلم على موضوع ال- الالم في خاطر الرقبه يمكن الحقيقه انا عايز انبه على آه، الناس مثلا اللي هي ايه موظفين ويقعدوا على المكتب فتره طويله احيانا ست ساعات او ثمان ساعات وبيكتب وبيحس بالم في كتافه ويحس بالم في عضلات الرقبه من ورا واحيانا يمتد للجزء الخلفي من الراس والالم ده مع اي مجهود يظهر وما يروحش الالم ده غير لما يستريح وينام ويسد راسه زي ما بنقول لازم يعمل تمارين معانا استاذ احمد اتفضل السلام عليكم ازيك يا دكتور وعليكم السلام وبركاته
لو سمحت يا دكتور انا عامل عمليه آه، تثبيت فقرات آه، عنقيه في الفقره الرابعه مم.
وحصل عندي تهتك في ال- في النخاع الشوكي من حوالي خمس سنوات
ده سببه ايه؟
الو سامعني يا دكتور ده سببه ايه حضرتك؟
وحصل عندي شلل رباعي وفقدان للإحساس وفقدان لعملية الإحساس بالإخراج والبول ده اثر حادثه ويعني يعني في تحسن بس التحسن بطيء جدا جدا يعني
حضرتك الحكايه دي حصلت بعد حادثه
نعم كان حصل لك حادثه
اه اه حتى وقعت من الدور الثالث انا وشغال تمام
في عملت عمليه تثبيت الفقره ويعني الر- بحرك رقبتي كويس خالص طيب ايه التحسن اللي حصل بالنسبه لك
نعم ايه التحسن اللي حصل بعد ما عملت العمليه
يعني الاول ما كنتش بعرف اتكلم خالص صوتي كان ضعيف جدا دلوقتي الصوت كويس آه ما كانش في توازن في ال- في جسمي بالذات ال- الكتاف الوقت بقعد يعني متوازن شويه عن الاول مم.
الاحساس بدا يزيد شويه وصل يعني لشبه الص- حتى يعني لغايه السره
حركه ايديك اخبارها ايه
ال- الايدين بيتحركوا بس الصابع لسه ما فيش خالص في الصابع طيب ورجليك
آه ليه ما فيش خالص
مفيش خالص اه بس ال ال ال في حاليا عندي مشكله الايام دي بحس بحرقان في في رجليا وفي شفايفي حرقان شديد جدا بتعمل علاج طبيعي يا استاذ احمد اه بعمل علاج طبيعي بس آه، بطلت الكهرباء من فتره انا بعمل حاليا آه، التمارين
طب انت بتعمل تمارين في البيت التمارين في البيت اه
غير العلاج الطبيعي
ما هو العلاج الطبيعي بتاعي تمارين في البيت بس انا الكهرباء بطلتها من حوالي سنتين لا المفروض يا استاذ احمد في آه، دكتور علاج طبيعي بيجي يعمل لك علاج طبيعي غير التمارين اللي انت بتعملها في البيت طيب يا استاذ احمد والله حظ هكلم حضرتك على الموضوع ده دلوقتي حالا آه، يمكن احنا اتعرضنا للنقطه دي قبل كده وقلنا ان بيهمنا قوي استمرار العلاج الطبيعي حتى لو التحسن بسيط حتى لو شايف التحسن ده مش موجود منه حاجه خالص لان قلنا العلاج الطبيعي حافظ على العضلات وعلى المفاصل ولو اهملناه لفترات طويله بيحصل تيبس في المفاصل وضمور في العضلات وقت العصب ما يشتغل ما يلاقيش حاجه تشتغل عليها لا رجل تتني او الايد لا تتني ولا تتحرك ولا العضلات شغاله آه، الحاله برضه استاذ احمد انه بيتابع مع حد من الزملاء ودكتور علاج طبيعي لان لما بندي بعض الادويه بتحسن شويه سواء كان بقى فيها كورتيزون او آه، فيها حاجات منشطه للاعصاب. و آه، رجاء يعني الناس ما تهملش العلاج الطبيعي حتى لو ما فيش تحسن الا بسيط. معنا اتصال منى حضرتك اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور من حوالي خمس ست شهور كده حسيت بألم في في المنطقة اللي هي ما بين الكتف وال- والكوع ويعني بحس فيها ب- زي مغص كده ألم جامد وبعد كده رحت لدكتور مخ وأعصاب قال لي طلب أشعة الرقبة بس أنا الحقيقة ما عملتهاش واداني آه، علاج وكده يعني ريحني بسيط يعني مش قوي مجابش نتيجة بسرعة ورحت لدكتور تاني اداني تقريبا نفس العلاج فالعلاج ده للاسف هو بي من ضمنه الفلوتاك وبيعمل لي اعراض جامده يعني فوقفته تمام فلما تعبت تاني انا قررته من نفسي و- ومشيت عليه حوالي شهر فارتحت شويه حاليا بقى الالم رجع لي تاني بس آه، مع المجهود يعني لما بعمل حاجه بتبقى دراعات الاتنين واجعين قوي بكتافي بفقرات كده في وسط الظهر طب يا منى ما هو اول دكتور انت اكتشفت عنده كان بيقول لك اعملي اشعه الرقبه انت ما عملتيش ومعتمد على العلاج بس احنا الحقيقه يمكن العلاج اه بيحسن حاله المريض شويه سواء كان بيسكن الالم او يحسن ظرف العضله شويه لكن محتاجين ناخد تشخيص نهائي للحاله
يعني انا عايزه بس افهم هو دلوقتي الموضوع خاص بالعضلات ولا بالاعصاب ولا لا الموضوع ده خاص بفقرات الرقبه الفقرات العنقيه بس هي الفقرات انا مش بحس فيها بالم يعني لو حسيت بالم بيبقى على فترات في, في وسط الظهر طيب بعد اذن حضرتك لازم تعمل اشعه رنين على فقرات الرقبه وحد من الزملاء يشوفها ويقول لك الاشعه فيها ايه ومحتاج علاج ايه لان مش مجرد انا بديك مسكنات تحسن فتره وارجع تاني ما فيش حاجه كده التحسن عندنا معناه ان المريض ياخد علاج لفتره واقدر بعد كده ابطل العلاج ده والمريض ده ما يشكيش تاني
شكرا
طيب السلام عليكم.
آه انا عايز اتكلم على موضوع زي ما قلنا الالتهابات البكتيريه بقى اللي بتصيب الحبل الشوكي سواء كان بتيجي لوحدها زي ما كان مثلا يحصل خراج او تجمع صديدي على الحاد الشوكي والحقيقه يمكن دي حالات قليله شويه لكن موجوده والمشاكل بتاعتها كتير قوي وزي ما قلنا ده بيحصل عاده مع الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه شويه ال- اشهر الحكايه دي زي ما قلنا قلنا هو الضرن او التي بي وده لما بيحصل آه، انه يخش جوه الديوره او الغشاء المحيط للحبل الشوكي ممكن يمتد يروح المخ ويعمل له خراج كمان في المخ معنا اتصال ده مرشح ده لحضرتك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور ازي حضرتك آه، بعد اذنك بس والله آه، انا كنت عندي آه، في رجلي عندي في رجلي كده في كف رجلي من تحت ورم امم جنب جنب العظمه بتاع كف رجلي من تحت تمام فرحت الدكتور قال لي تمزق في الاربطه وكده مم.
وركبتي برضو وانا نازله السلم كده بحس بألم امم
فطلب مني تحليل وكده التح... التحليل بقى لو سمحت يعني عندي ال- ال uric acid جه سته أنا مش التحليل فيه فاهمة.
ايه؟
ال uric acid ال uric acid اه سته امم
وعندي في في التحليل في ايدي برضه اهو first hour 13 و second hour إيه 28 تمام
انا مش انا لسه ما عرفتش التحليل على اي دكتور ولسه ما رحتش للدكتور فعاوزه نصيحه منك قبل ما اروح لاي حد
وزنك قد ايه يا مرشح؟
نعم وزنك قد ايه؟
80 80 كيلو
وطولك قد ايه؟
آه، 160 انا قصيره مش طويله تقريبا كده ما اعرفش كام ال 160 ولا 155 مش عارفه طيب بص يا مرشح هو مشكله ال- الاربطه والمفاصل الاربطه والمفاصل عند حضرتك المشكله فيهم الوزن الوزن ده بيعمل حمل على الاربطه والمفاصل زياده عن انها تتحمله فاول حاجه عشان الالم ده يتحسن بشكل نهائي لازم وزنك ينزل طبعا الى جانب بعض الادويه إن احنا هندي حاجات لو ال uric acid عالي لو آه، في حاجات تانية فيها مشاكل لو في عندنا التهابات موجوده في المفصل نفسه بنديها علاجات تانية بس لازم الوزن ينزل كعامل اساسي في التحسن بشكل آه، نهائي والحاجه الثانيه ما تقعديش فترات طويله من رجلك تحت لو انا قاعد على كرسي يستحسن ارفع رجلي قدامي عشان ما تورمش او آه، لو انا مثلا مسافر ولا حاجه كل فتره اقوم مثلا اخد خطوتين وارجع تاني او لو انا مسافر في عربيه لازم اوقف كل فتره وانزل اتمشى عشان التورم اللي بيحصل في القدم ده كده آه، الحقيقه يمكن آه، زي ما بنقول التهابات ال- البكتيريه في منها حاجات تانية غير الضرن ودي مش مشهوره قوي لكن تبقى احيانا موجوده والاصابه بتاعتها لما بنعمل لها عمليه ونفضل الخراج ده او التجمع الصليبي بيتحسن المريض. معنا اتصال؟ ام عادل اتفضل حضرتك؟
آه، انا الوقت على الهواء ايوه حضرتك اتفضلي.
آه، ابني ابني كان في الجامعه كان عنده شرخ قديم في ايده شرخة في ايده الوقت ع- يعني ايده كان فيها شرخ عمل عمليه في مستشفى الحسن الجامعي فكسروا له ايده وبقت ايده متجبسه في بعضها اللي هي اللي- الرفقه اللي هي العظمه الزورقيه مم.
والله انا ما خليتش ولا دكتور في مصر بتاع يد بيقولوا ايه كلهم الكلام مختلف عن التاني
طيب اللي يقول لي انا هعمل له عمليه واكسر حته سليمه واحط له إيه زي حته كده زي الهرم كده صغيره مم.
وكل واحد بطريقه انا مش عارفه دلوقتي هو بقاله ست سنين دلوقتي لا عارف يشتغل ولا اي حاجه وخلص الجامعه بقاله ست سنين دلوقتي طبعا مش عارف يشتغل في ايده تعبانه وارمه وفيها صديد مش اه عارفه بصراحه اعمل ايه يا دكتور
هو انا نصيحه حضرتك انك تتوجهي لحد من اتنين يا اما دكتور جراحه اليد وده بيبقى احيانا مشترك ما بين العظام والتجميل او دكتور تجميل بس او دكتور عظام بس يا اما يمكن جراحه اليد ده يمكن هو ده الحل الوسط ما بين الاثنين لان جراحه اليد بيتعامل مع العظم ويتعامل مع الاوتار والعضلات والاربطه والمفاصل في المنطقه دي بس وهو ده الحل بتاعه وزي ما هقول لحضرتك سواء كان بقى ناخد علاج عشان الالتهابات والصديد والكلام ده او آه، هنعمل عمليات عشان ننظف ثم نعمل عمليات عشان نحسن وظيفه المفصل طيب آه، زي ما بنقول احنا قلنا في آه، التهابات بكتيريه بتصيب الحبل الشوكي وانا شفت الحقيقه منها بعض الحالات آه، سابت نفسها لما الموضوع زاد عن اللزوم وعمل نوع من الشلل الشلل النصفي السفلي والمشكله في الالتهابات دي بقى انها ممكن تقفل لي الشرايين او تقفل لي الاورده وحتى لو عملنا عمليه ممكن ما يحصلش تحسن وهي دي الخطوره ان لما يبقى الشخص ده مناعته ضعيفه ويحصل له حاجه زي كده ويهملها المضاعفات اسوأ بكتير جدا من الحاجه الاساسيه بينما لو آه، الموضوع اتعالج في الاول يبقى الموضوع اسهل بكتير من مرحله متاخره آه، فاضل حاجه واحده بس عايز اتكلم عليها اللي هي الاورام اللي بيحصل مع- معاها ضغط على الحبل الشوكي او على الفقرات والتدخل بتاعها بيبقى خارج آه، الغشاء المحيط بالحبل الشوكي او داخل وليس داخل جوه الحبل الشوكي والتحسن في الحالتين بيبقى ان شاء الله كويس بينما الاورام اللي جوه الحبل الشوكي نفسه تبقى داخله جواه في العمق بتاعه الحقيقه ال- التطور بتاعها بيبقى شديد جدا وبتاثر في الاول على البول والبراز ثم الحركه واحيانا يبقى اتنين مع بعض والاورام دي بتبقى ايه آه، معظمها ناتج من الخلايا العصبيه نفسها وبناخد مجرد منها عينه بحاجه بسيطه جدا والمريض ده بيتابع بعد كده بالعلاج اشعاعي او كيماوي. وده مختلف عن لو آه، حد عنده لينفوما ولا حاجه وعامله deposition او يعني ورم آه، من آه، الانسجه يسموه لينفوما وده بيحصل عاده جوه القناه الشوكيه وخارج الحبل الشوكي آه، ونادرا لما بيجي جوه آه، ال dura وده حتى لو شلنا جزء منه كبير والجزء الثاني المتبقي داخل حتى في تجاويف القناه الشوكيه وما شلناهوش كله مجرد بياخد اشعاع الكلام ده كله بينتهي تماما لان في بعض الحالات آه، متخيله لما نعمل عمليه لازم نشيل الورم كله حتى لو ورم آه، ما هواش حميد واحيان كتير جدا بيقابلنا اورام حميده بس اماكنها صعبه جدا ما بنقدرش نشيل الورم كله وبيتبقى جزء والمريض بياخد بيه علاج اشعاعي وكيماوي. آه، الحقيقه يعني انا ارجو ان اكون اوضحت بعض النقاط في الاصابات للعمود الفقري والحبل الشوكي وتطوراتهم وبعض اتجاهات العلاج ما بين العلاج الدوائي او العلاج الجراحي او التدخل الاثنين مع بعض حتى نفيد بعض المرضى آه، تمنياتي لكم دايما بالصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى